أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة التاسعة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربن الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديين وفقراء وعامة الشعب في أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولاقتحام فلسطين وللسيطرة على بيت المقدس وهذه طبعا كانت دعوة كما ذكرنا عامة حصل لها نوع من الاستجابة التي أدهشت حتى البابا نفسه يعني البابا نفسه أوربن الثاني ما كانش متوقع كل هذا الإقبال واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو على حملة بطرس الناسك وولتر المفلس اللي كانت فيها عامة الفلاحين والفقراء والبسطاء والتي سحقت على يد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم المسلم في منطقة الأناضول ثم تكلمنا على تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة وقلنا زعامات هذه الجيوش بكاملها كانت تحاول أن تتنافس على الملك في بيت المقدس أو في بلاد المسلمين بصفة عامة ولم يكن لها الغرض الديني الواضح بل على العكس ظهر من تحركاتها ظلم كثير حتى للنصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذكس سواء في المجر أو في الدولة البيزنطية أو زي ما هنشوف بعد كده لما يخشوا بلاد المسلمين دخلت هذه الجيوش باعداد كبيره احنا قلنا ان الفرقه ان الجيش الصليبي في مجمله كان حوالي مليون انسان 300 ألف مقاتل تقريبا ومعاهم 700 ألف من النساء والأطفال جايين عشان يعيشوا في الأراضي الإسلامية وما يرجعوش تاني أوروبا لأن أوروبا ساعتها كانت بلاد جهل وبلاد جوع وبلاد ضياع ما فيش أي نوع من من الفرصة للحياة الكريمة فعايزين ينتقلوا إلى حياة أخرى في بلاد المسلمين. وذكرنا انه حصل نوع من النزاع والخلاف الفكري والسياسي والحربي مع ألكسيوس كومنين اللي هو امبراطور الدوله البيزنطيه اللي دعاهم اصلا للقدوم الى بلاد المسلمين لان هو كمان كان عنده اطماعه في بلاد المسلمين فدلوقتي عندنا كذا قائد بيتنازعوا الطمع حول بلاد المسلمين ألكسيوس كومنين اللي هو امبراطور الدوله البيزنطيه وخمسه من القواد الرئيسيين للجيوش النصرانيه الصليبيه واثنين من القواد تحت الجيوش الصليبيه او النائب بتاع اثنين من الخمسه دولت. السبع قواد الصليبيين مع ألكسيوس كومنين الحقيقه دولت عملوا كفاح مرير مع بعضهم ضد بعضهم علشان يحصلوا على امارات في داخل العالم الاسلامي وطبعا صورنا ليكم في الحلقه اللي فاتت وضع العالم الاسلامي المهين جدا من فرقه شديده ومن بعد عن الدين من تصارع على الملك من غياب للعلماء وبالتالي اصبح المسلمون فريسه سهله للصليبيين دخل الصليبيون الى ارض الاسلام في سنه 491 من الهجره وده بيوافق 1098 من الميلاد او لعل دخولهم كان قبل كده بسنه لكن اثارهم ظهرت بعد سنه دخولهم كان في الاول لاسيا الصغرى سنه 490 من الهجره موافق 1097 من الميلاد واستطاعوا ببساطه ان يتغلبوا على قلج ارسلان وببساطه بقول لان قلج ارسلان ما كانش فاضلهم بالعكس كان في قتال زي ما قلنا المره اللي فاتت مع غازي ابن الدنشمند اللي هو مسلم تاني عايش برضه جوه الاناضول او جوه اسيا الصغرى للاسف الشديد هذا القتال الداخلي الاسلامي الاسلامي الاسلامي ادى الى دخول الصليبيين الى قونيه اللي هي كانت عاصمه قلج ارسلان واحتلالها ببساطه وانسياح في بلاد اسيا الصغرى والوصول الى انطاكيا اللي هي على حدود الشام في شهور قليلة وضع طبعا على المسلمين يعني الحد الأول الفاصل للدفاع عن الحدود الأمة الإسلامية وصلوا لمنطقة أنطاكيا ومنطقة أنطاكيا منطقة مهمة جدا منطقة تاريخية قديمة مهمة للنصارى فيها بعض الكنائس المهمة للنصارى وكان فيها بطرس اللي هو من اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقات الأولى من أيام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتلامذة المسيح عيسى بن مريم كان منهم واحد اسمه بطرس وهذا عاش فترة في أنطاكيا فأخذت هذه المنطقة قداسة كبيرة جدا عند الشعوب الأوروبية بصفة عامة النصارى بصفة عامة وكان لها أهمية تاريخية كبرى عند الدولة البيزنطية كانت مدينة بيزنطية فترة طويلة من الزمن إلى أن دخلها المسلمون في الفتوح الإسلامية للشام وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحكمها المسلمون فترة طويلة من الزمن وبرضه ليهم فيها يعني تاريخ طويل جدا وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات لأن كان فيها بوهيمند النورماني اللي هو كان قائد الجيش الإيطالي والراجل ده كان عنده ذكريات مع أنطاكيا وحاول قبل كده أيام أبوه جاسكارد إن هو يحتل أنطاكيا لكن فشل في هذا الاحتلال فجاي بنية إن هو ياخد هذه المدينة هذه المدينة الآن يتنازعها المسلمون الذين يحكمونها الآن وكان على رأس القوات فيها رجل اسمه ياغسيان وكان هذا من المسلمين الأتراك وما كانش عنده دوافع جهاد في سبيل الله لكن كان عنده محاولة الحفاظ على الملك له في هذه المدينة زي ما قلنا أن الرؤية الإسلامية الواضحة كانت غايبة عن معظم القوات في هذا الزمن وتنازع على مدينة أنطاكيا أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية والخمس جيوش اللي جاية من أوروبا كل واحد عايز ياخد هذه المدينة فبدأوا يتجمعوا حواليها وكل واحد عنده أطماعه وأحلامه وفجأة لقينا واحد بينسحب من الجيش اللي هو بولدوين بولدوين ده اللي هو أخو جودفري دي بايون اللي هو رئيس الجيش الأول اللي كان جاي من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا جودفري دي بايون طبعا الرئيس الأول والنائب بتاعه كان بولدوين أخوه فبولدوين انسحب من الجيش وخد معاه فرقة من جيشه واتجه إلى منطقة بعيدة جدا عن أنطاكيا لمنطقة شرق أنطاكيا في مساحات واسعة من البلاد كانت تسمى في ذلك الوقت الرها واكتشفنا بعد كده ان في احد الارمن اغراه بانه يكون اماره خاصه له في هذه المنطقه وبالفعل انسحب وخد الجيش بتاعه وساب قضيه القدس كلها وساب قضيه النصارى وساب قضيه الصليب والمسيح وكل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها ديت وانعزل بالجيش وكون لنفسه اماره خاصه هي اماره الرها وبذلك تصبح اماره الرها الصليبيه هي اول اماره تتاسس في العالم الاسلامي وهي في منطقه جنوب تركيا وشمال سوريا وشمال العراق. وساب القضيه او باع القضيه كلها زي ما انتم شايفين وعلى اسوار مدينه انطاكيا حصل صدام كبير جدا لا اقول فقط بين النصارى والمسلمين ولكن بين النصارى انفسهم كل واحد عايز الملك ليه وقعدوا سبع شهور من الحصار لمدينة أنطاكيا وللأسف الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طول الست شهور الأولى من الحصار ولا جيش إسلامي وفي في الشهر السابع جالهم جيش ضعيف من شمال العراق كان على رأسه واحد اسمه كربوغة وبرضه كان من الاتراك اللي كانوا بيحكموا هذه المنطقه في ذلك الوقت والجيش كان ضعيف وهزيل لم يستطع ان يقاوم الصليبيين وتم النصر للصليبيين في هذه الموقعه الكبيره وسقطت انطاكيا تحت اقدام الصليبيين وقام الصليبيون بمذبحه هائله في الشعب الامن في انطاكيا ولم يفرقوا في هذه المذبحه بين الرجال ولا النساء ولا الاطفال وسقطت أنطاكيا بذلك وتصبح الإمارة الثانية المتأسسة في داخل العالم الإسلامي ثاني إمارة صليبية تتأسس وحصل نزاع كبير بين الأمراء الصليبيين كل واحد عايز الملك لنفسه في النهاية انتصر بوهيمند النورماني اللي هو صاحب أقوى الجيوش الجيش الإيطالي بعد أن هدد بالانسحاب والعودة إلى إيطاليا يعني لو لم يعطى أنطاكيا هيسيب القضية كلها وطبعا سيبك من القدس وفلسطين والأحلام الدينية دي كلها كلها كانت وهم عندهم فقرر انه يرجع لايطاليا لو لم يعطوه انطاكيا فخاف الصليبيون من ذلك الامر ان جيشه زي ما قلنا اقوى الجيوش واعطوه انطاكيا وباع القضيه كلها وقعد في انطاكيا وساب الجيوش الصليبيه ترجع تاني لاكمال الطريق الى القدس. بعد حوارات كثيره جدا ومحاولات لانجاح انشاء اماره في اماكن اخرى مرت سبع شهور اخرى وهم مترددون في الذهاب الى القدس نتيجه ان هم عايزين يكونوا نفسهم اماره في الطريق طبعا شايفين ثروات كبيره وشايفين كنوز وشايفين حضاره شايفين امكانيات مش موجوده في اوروبا ولا حد كان يسمع عنها هناك في البلاد ديت فنفسهم ان هم يسيطروا على اي حاجه يشوفوها في الطريق قدامهم وحصل نزاع اكثر من مره وكان يتقدم هذا النزاع ريمون الرابع مع ان اللي هو كان جاي كان قائد الجيش الثاني اللي هو كان جاي من جنوب فرنسا وريمون الرابع ده كان اكتر واحد فيه مدعي الدينيه ومدعي الانتماء للصليب والمسيح وكان يرفع الصليب في كل يعني معاركه وشايف ان هو ممثل البابا في هذه المعارك لكن طبعا كان بيتضح من كل لقاء انه لا يبحث الا عن مصلحته الخاصه ولا يبحث الا عن ملك ذاتي له ولجيشه فعمل مشاكل كتيره مع بقيه القاده وانتهى الامر بحصار معره النعمان وهذه احد المدن الاسلاميه بالقرب من انطاكيا وامنوا اهلها على أن يفتحوا الأبواب وفتح الأه- الأهالي الأبواب بعد آه، التأمين ومجرد ما دخل الصليبيون إلى معرة النعمان قابوا مذبحة هائلة فقتلوا معظم السكان الموجودين في معرة النعمان وكان هذا أمرا دائما بالنسبة للصليبيين في كل المعارك التي دخلوها واختلفوا أيضا بعد معرة النعمان على من يرأس هذه المدينة وتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس بسبب الصراع الذي تم آه، بينهم ثم أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلس وبرضه عجبت طرابلس جدا ريمون الرابع وقرر المكوث والجيش قال له تعال نكمل نطلع على بيت المقدس هدفنا اللي احنا جايين من عشانه قال لا لازم نقف ونحاول ناخد طرابلس وضرب عليها الحصار وقعدوا شهر واثنين وثلاثه دون ان يستطيعوا ان يفتحوا طرابلس حصل نزاع بين ال- برضه القاده الصليبيين ثم في النهايه رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج واتجه مع الناس مع الصليبين إلى بيت المقدس ليقوم بفتحه بعد فشلهم في فتح طرابلس ترى ما- ماذا حدث في أثناء الطريق من طرابلس إلى آه، آه، بيت المقدس وماذا كان رد فعل المسلمين ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل ابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، كنا بنتكلم قبل الفاصل على حركة الجيوش الصليبية داخل العالم الإسلامي وشفنا تأسيس إمارة الرها 490 هجرية وشفنا تأسيس إمارة أنطاكيا 491 هجرية وشفنا بعدها تقدم الجيوش الصليبية مع الاختلاف الشديد بين القادة على من يمتلك هذه المدينة ومن يمتلك هذه الإمارة وهكذا وما كان في أي كلام خالص في حواراتهم خاص بالدين أو خاص بالنصارى الذين جاءوا لينقذونهم أو خاص بالمسيح أو خاص بالصليب كل هذه كانت دعايات فارغة قاموا بها في آه، أوروبا تحميسا للجموع آه، حتى تخرج معهم لم يكن في ذهن القادة لا من قريب ولا من بعيد هذه العلاقة مع الدين وريمون الرابع أكثر الناس تدينا كما ذكرنا كان أكثرهم طمعا في الملك والسيطرة وعمل لهم أكثر من مشكلة في الطريق المهم في النهاية أكمل الصليبيون الطريق وذهبوا بجيوشهم إلى بيت المقدس عايز أقف معاكم وقفة مهمة جدا وأقول لكم أن الجيش الصليبي بعد كل هذه الأيام والشهور والسنوات في داخل العالم الإسلامي قعدوا حوالي سنتين لحد هذه اللحظة فقدوا من الجيش بتاعهم عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الحصار اللي كان موجود مضروب حوالين أنطاكيا سبع شهور متصلة ونتيجة المعارك اللي كانت في آسيا الصغرى ونتيجة حالة الجوع والعطش التي مروا بها في جبال آه، آسيا الصغرى عندما كانوا يعبرونها إلى الشام ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين آه، بعضهم تخلف في إمارة الروها مع بولدوين وبعضهم تخلف في إمارة أنطاكيا مع بوهمند ال- الأول اللي هو حكم آه، آه، أنطاكيا وبالتالي أصبح الجنود المقاتلون الذين يذهبون من أنطاكيا إلى آه، بيت المقدس 80 ألف مقاتل فقط احنا بنتكلم على 300 ألف مقاتل 220 ألف منهم من قتل ومنهم من مات منهم من تخلف في الإمارتين السابقتين فما عادش فاضل غير 80 ألف وهذا على أكثر تقدير يعني بعض ال- الروايات بتقول ان العدد ما عادش الا 6000 بس بس طبعا انا لا اقتنع بهذا العدد الضئيل انه يخترق كل هذه المساحه آه، في داخل البلاد الاسلاميه لكن حتى 80000 هذا رقم بسيط جدا يا اخواني ويا اخواتي يعني 80000 يخترقوا البلاد من انطاكيا عارفين انطاكيا فين انطاكيا في شمال آه، سوريا شمال غرب سوريا يعني في اقصى آه، بقاع الشام في الشمال وعشان يصل الى بيت المقدس محتاج يخترق سوريا بكاملها ويخترق لبنان بكاملها ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل الى بيت المقدس القدس في وسط فلسطين فازاي يقطع المسافه دي كلها بدون تدخل من الجيوش الاسلاميه او من الشعوب الاسلاميه شيء فعلا غريب وبالذات ان هذا الزمن ليس فيه قنابل وليس فيه صواريخ ولا دبابات يعني القتال القتال كله بالسيف يعني لو خرج الناس اليهم لاكلوهم باسنانهم لكن سبحان الله الناس ضربت عليها الذلة في ذلك الزمن لغياب العلماء وغياب الفقهاء وغياب التعليم الإسلامي والشريعة الإسلامية والذنوب والمعاصي أمور كثيرة جدا حطت على على الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت ففتحت الأبواب للصليبيين أنتوا عارفين إن إمارة شايزر وهي في سوريا الآن منطقة في سوريا الآن عندما مرت الجيوش الصليبية إلى جوارها قام أمير شايزر ليتقي شر الصليبيين قدم لهم الأدلة الأدلة الذين يسيرون بالجيش في داخل الأراضي الإسلامية خلي بالك الجيوش دي جاية من أوروبا جاية من فرنسا وجاية من إيطاليا وجاية من غيرها ما تعرفش عمرها ما جت قبل كده بلاد الشام ما تعرفش الطريق إلى بيت المقدس طلع لهم أدلة من المسلمين يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس بس بعيدوا عننا وهم معدين على بيروت هم معدين على طرابلس طرابلس دفعت الجزية لهم بدون قتال يعني هم حددوها بس فقط بالحصار حصروها شهر اتنين تلاتة ما حصلش قتال لكن من الرعب الذي عاشت فيه طرابلس دفعت الجزية لجيش ال- النصارى بيروت وعكا قدموا الهدايا إمارة عكا مولت الجيش الصليبي كله بالطعام الذي يكفيه حتى يصل إلى بيت المقدس بس المهم يبعده عن عكا هكذا فعلت كل المدن الإسلامية في الطريق حتى المدن البعيدة عن خط السير بتاع الجيوش الصليبية زي دمشق وزي حلب أسرعت بتقديم الهدايا خوفا من أن يغير الصليبيون طريقهم إلى مدنهم وإلى بلادهم شيء من الذلة والمهانة والخسة كان عليها قادة المسلمين بل وكانت عليها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت للأسف الشديد وأنا يعني لما أشوف هذه الجيوش وحركتها ومستغرب من واقع المسلمين أنا برضو مستغرب من حاجة تانية واقع الصليبيين ازاي الصليبيين جات لهم الجرأة انهم يخترقوا البلاد الاسلامية بهذه الصورة من شمالها الى جنوبها دون الخوف ان يحاصروا من من الجيوش الاسلامية او من الشعوب الاسلامية او يضربوا في ظهورهم بيخترق مدن اسلامية وقرى اسلامية وخلاص بقى مقطوع عن المدد فين المدد بتاعه المدد بتاعه في باريس وفي, وفي لندن وفي, وفي المانيا بع- بعيد الاف الاميال وبينه وبينه بحار وجبال و... وانهار وعوائق طبيعيه وحتى الامارات الصليبيه اللي تاسست في العالم الاسلامي لا تستطيع ان تكون مددا لهذا الجيش لانها يا دوبك محافظه على امنها هي انطاكيا ولا الرها وفيها ناس ما لهمش اي علاقه بقضيه القدس كل واحد عايش في حاله فازاي تجرأ الصليبيون جودري دي بايون وريمون الرابع واللي معاهم ازاي تجرأوا لاختراق العالم الاسلامي ده كله ازاي جات لهم الشجاعه والجرأه انهم يدخلوا في عمق العالم الاسلامي الحقيقه يا اخواني انا كنت محتار لكن لقيت الرد في حديث لحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيه هذه الحال بمنتهى الدقة يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تأتي الأمم تتداعى يدعو بعضها بعضا جاءت من فرنسا من ألمانيا من إنجلترا حتى جاءت والله من بلاد بعيدة جدا جدا كل بلد بعدت ممثل لها ولو فرقة صغيرة زي اسكندنافا زي هولندا زي الدنمارك كلهم بعتوا لهذه الجيوش الصليبية فرق صغيرة تساعد تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها زي ما الناس بياكلوا من طبق ويحطوه وسطهم ويتلفوا حواليه كلهم نفس المشكلة بيحط المسلمين في النص وتجتمع الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل المسلمون ملايين في هذه المناطق هذه مناطق يا إخواني ذات كثافة عالية سكانية عالية هذه مناطق كانت عاصمة الخلافة الأموية وكانت معقل الإسلام فترة طويلة من الزمن عاش الناس في حلب وفي دمشق وفي لبنان وفي فلسطين في أماكن كثيرة سكان في كثافة عالية فكيف تخترق هذه الكثافة أعداد كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم قال ولكنه قال ولا يلقين الله ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم هي دي اللي كنت بدور عليها ولا ينزعن الله الله عز وجل ينزع المهابة منكم من قلوب أعدائكم يعني الأعداء خلاص ينزع منهم الرهبة من المسلمين ينزع منهم المهابة من المسلمين- من المسلمين مفيش مهابة ينظر إلى الأعداد الكبيرة فلا يكترث ينظر إلى الحصون فلا يهتم ينظر إلى السلاح الإسلامي فلا يعتبر به مطلقا ويكمل طريقه في عمق العالم الإسلامي حتى يصل إلى درة الشام ودرة, الك... ودرة فلسطين مدينة القدس دون أن يتعرض لحركة مقاومة واحدة في كل هذه الرحلة الطويلة التي قطعها ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن الضعف والخور والجبن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذه كانت مشكلة العالم الإسلامي في ذلك الوقت أنه كان يحب الدنيا ويكره الموت في سبيل الله وهذا أدى إلى وصول الجيوش الصليبية في منتهى الأمان إلى القدس وإلى حصار المدينة المقدسة القدس وصلت الجيوش ال- ال- الصليبية في 7 يونيو سنة 1099 وده بي- يعني في شهر في سنة 492 من الهجرة إلى أسوار القدس وطبعا تفيض الكتب الصليبية النصرانية بوصف المشاعر الفياضة التي أتت للجيوش الصليبية عندما أتوا إلى مدينة القدس مدينة الرب وكذا وكذا وكذبوا ما ما كان عندهم بالمرة أي عواطف دينية ولا أي مشاعر آه، آه، مقدسة ولا اعتبار بكل المقاييس الدينية التي عندهم ولكن كان همهم فقط الجمع وإبادة المسلمين زي ما بنشوف في الطريق بتاعهم وزي ما هنشوف في داخل القدس وعملوا قصف مستمر للمدينة خمس أسابيع متصلة من الحصار لم يتحرك جيش مسلم واحد لنجدة هذه المدينة المقدسة العظيمة القدس وفي النهاية في يوم آه، آه، 15 يوليو سنة 1099 ده يوافق 22 شعبان 492 للأسف الشديد سقطت القدس ودخلت الجيوش الصليبية لت- لترتكب مذبحة من أكبر المذابح في تاريخ الإنسانية وتذبح 70 ألف مسلم في المسجد الأقصى للاسف الشديد ما كانش عندهم اي طاقه للدفاع عن انفسهم وكل الناس هربت وجرت على المسجد الاقصى على اعتبار انه مكان مقدس قد يحترمه الصليبيون لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا امان لهم دخلوا على المسجد الاقصى بخيولهم وذبحوا سبعين الف مسلم من الرجال والنساء والاطفال في داخل المسجد الاقصى ورفعوا الاعلام النصرانيه وذهبوا الى كنيسه القيامه ليصلوا صلاه الشكر الشكر لربهم على انه مكنهم من رقاب المسلمين ترى كيف ستكون الأحداث في فلسطين بعد هذه الواقعة المريرة ترى كيف سيتعامل الصليبيون مع أهل فلسطين بصفة عامة وكيف سيكون رد فعل المسلمين هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته